السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل اليوم يبقى تفسير سورة الليل تفسير سورة الليل يعني نريد بس ان احنا نجدد النوايا دايما قبل مجلس التفسير احنا نتذكر ان مجالس القرآن تحفها الملائكة بتوفيق من الله عز وجل وبفضل منه سبحانه وتعالى وتتنزل عليها السكينة وتخشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده إذا مجلس القرآن ليس مجرد مجلس حضر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وبشر أن مجالس الذكر لا يشقى بها الجليس فما بالكم يعني ده الجليس العابر لو واحد عابر وجلس لا يشقى هذا للجليس العابر فما بالكم بالأنيس وبالمثابر يعني اللي بيأنس في القرآن أو بيثابر لفهم القرآن فتح من الله عز وجل عليه ولا يشقى أبدا قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما ابتعد عن الشقاء إذا مجالس تدبر القرآن والتفقه في القرآن والمجاهدة للعمل بالقرآن هي مجالس مباركة يذكرها الله عز وجل ويخصها بشيء من عنده سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يكون لنا أكبر وأوفر نصيب من هذا الفضل منه سبحانه وتعالى سورة الليل سورة جزء عامة سورة مكية وأيضا أذكر أن القرآن لما نزل وكرر هذا الأمر القرآن لم ينزل على واقع متوقف أو ساكن بل واقع متحرك واقع كله حركة وبذل نصر الدين سواء في الصور المكية أو في الصور المدنية سواء في استقرار المدينة أو في الغزوات في الجهاد أو في واقع الاستضعاف في مكة كان الصحابة يحتاجون لنزول هذه الآيات ونكرر قول الله عز وجل لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا منجما ليه كذلك لنثبت به فؤادك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صحابته رضوان الله عليهم كانوا يحتاجون إلى القرآن فلما بيجي صورة معينة انت مش حاسس بيها او مش حاسس بمعانيها اعرف ان الصورة دي تحديدا كان الصحابة منتظرينها وان هي فرقت مع الصحابة جدا وان كان نزولها على قلوب الصحابة من اهم اسباب الثبات لهم يعني الصورة اللي بالنسبة لك صورة عابرة بتقرأها مش حاسس بمعانيها مش واخد بالك من اهميتها اعلم ان هذه السورة هي هي بنفس الكلام الذي يتكلم الله جل به وحفظه من التبديل والتحريف هي هي كان الصحابة يحتاجونها وينتظرونها وكانت بتزيد من ثباتهم وبذلهم لنصرة دين الله عز وجل سورة الليل واقع مكي مليء بالاستضعاف بل زي ما الإمام عاشور قال ان السورة من اوائل ما انزل في واقع مليء بانتشار الكفر وقلة انتشار الإيمان لذلك بدأت السورة بالليل عكس السورة التي قبلها الشمس وكأن الليل كان منتشر والليل إذا يغشى أي أنها إشارة إلى انتشار الكفر في واقع ينتشر فيه الكفر ويحتاج إلى من يبذل ينصر هذا الدين موضع سورة الليل في وسط صور جزء عامة في ترتيب المصحف كثير من العلماء أشار أن قد يكون هناك تناسب بين ترتيب المصحف وأن ده توقيفي سواء بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة واستقروا عليه الإجماع الشاهد لما نيجي نشوف كده من أول سورة النبأ لغاية سورة الانشقاق هنجد ان شوط طويل من الصور اللي بتتكلم عن الموت والدار الآخرة خاصة الدار الآخرة تتخللها سورتان عبس والمطففين هي اللي خرجت تقريبا لمواضيع معينة لكن عادت في مضمون السورة الكلام عن هذه القضايا بعد سورة الانشقاق جت سورة البروج والطارق والأعلى ثلاث صور متتاليات بتبين ان نصرة الدين هتحتاج إلى بذل وان في اهل باطل سيعادون انتشار الدين وسيصل العداء من اهل الباطل لمحاربة الدين لن يتوقف عند السخرية زي ما في ختام سورة الايه ان الذين اجرموا في ختام سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون ان لن يتوقف عداء اهل الباطل عند مجرد السخرية بل سينتقل الى القتل والتحريق زي ما في سورة الايه زي ما في سورة البروج فربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج والطارق والأعلى ذكرنا نوع من أنواع التناسب قبل كده في تفسير سورة الأعلى إن دي سلسلة من الحفظ بدأت من قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بعد كده والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الذي يحرق الشياطين التي تحاول استراق السمع فالقرآن في اللوح المحفوظ محفوظ ثم أثناء رحلة النزول محفوظ ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى فالقرآن بالرغم من كل العداء ومحاولات شياطين الإنس والجن لتحريف القرآن ولقتل أهل القرآن إلا أن القرآن محفوظ بالرغم من كل هذا الوضوح سورة البروج والطارق والأعلى تيجي سورة الغاشية وإن في ناس بيغش عليها وبيعم عليها بعد كده إن لازم نأخذ بأسباب الطمأنينة في سورة الفجر عندنا ثلاث صور بقى متتاليات عشان نوصل لسورة الليل البلد والشمس والليل وفي الثلاث صور ذكر الله عز وجل ان في اختلاف في الطرق قال الله عز وجل في سورة البلد وهديناه الايه النجدين وقال الله عز وجل في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال الله عز وجل في سورة الليل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب فنجد أن الثلاث صور دول أيضا يستمر معنا البلاء والمعاناة والمكابدة لقد خلقنا الإنسان في كبد سورة البلد وسورة الشمس إن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه حتى يزكي قد أفلح من زكاها تكلف ذلك وأيضا في سورة الليل لازم تبذل مجهود عشان نفسك تتزكى وعشان تتخلص من رواسب الظلم والجهل الموجودة في النفس الشاهد ان الثلاث صور دول ايضا بيخبروك انك هما طريق من اثنين لازم تجاهد حتى تصل اقسم الله عز وجل في الصورة التي معنا والليل لما نيجي نبص على صورة الشمس وكأن الفطرة هي الشمس احيانا بيعلوها الظلام لفترة ثم تيجي بعدها صورة الايه بعد سورة الليل ايه الضحى فكأن لما تشوف الترتيب كده الشمس الليل الضحى ده التالي. بدأت بالشمس وختمت بالضحى كأن شمس الفطرة ونور القرآن أحيانا تمر فترات من انتشار الظلام وانتشار الكفر وانتشار الجهل ده اللي هو الليل عشان كده لما ربنا قال والليل والليل إذا إيه يغشى إن الليل مجرد بيعمل إيه إنه يغطي لكن قال والنهار إذا تجلى ظهر ربنا لما خلق المخلوقات خلق مخلوق يضيء اللي هو الايه الشمس ما خلقش مخلوق يظلم الظلام هو موجود الشمس تيجي تنور متى يأتي الظلام إذا غابت الشمس متى ينتشر الباطل إذا غاب الحق متى ينتشر الباطل إذا غاب أهل الحق هي دي الطبيعة لذلك قال الله عز وجل قل جاء الحق وإيه الباطل بيمشي بمجرد مجيء الحق الباطل زهوقا أي سريع الذوبان والانتشار المسيح الدجال أعظم فتنة بيموت ازاي بمجرد ما يرى المسيح فيذوب فيقول إن لي فيك ضربة المسيح بيقول لي المسيح عيسى عليه السلام يقول للدجال إنه لن تفر بمجرد ما يظهر المسيح بيموت الدجال إذا بمجرد ظهور الحق ونزول القرآن ومجاهدة بالقرآن والتخلق بأخلاق القرآن بيذهب ويندثر الباطل إذا لما قال الله عز وجل هنا في سورة والليل إذا يغشى بعد وسورة والشمس سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن الأعمال قال بتزكية النفوس قال إيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يبقى سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالنفس قال ونفس وما سواها لما أقسم معلش هي المقدمة صعبة شوية بس يعني بنحاول نلم متفرقات موجودة في جزء عامة لما أقسم الله عز وجل بالنفس أقسم أو أشار إلى تزكيتها قال ونفس وما سواها قال إيه قد أفلح من زكاها لما أقسم الله بالجسد وبالخلق اللي وما خلق الذكر والأنثى أشار إلى العمل زي ما في نفس محتاجة تزكية في جسد محتاج لأعمال سورة الشمس أشارت إلى أن نفسك محتاجة تتزكى محتاجة تحضر دروس محتاجة تسمع قرآن محتاجة تسمع عن الأخلاق محتاجة تتزكى النفس محتاجة تزكية والجسد يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل الجسد يحتاج إلى عمل لذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات زي ما نفسك بتحتاج أن هي تتطهر وتتزكى بدنك أيضا يحتاج إلى أن يبذل الأعمال الصالحة لا تكتفي بمجرد السماع بل لابد من العمل والبذل نبدأ الكلام في سورة الليل أقسم الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ثلاث أقسام أو أربع أقسام متتاليات إن سعيكم لشتى جواب القسم إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى الليل قلنا بيجي يغطي لما بتظهر الشمس بيفر الليل وخلاص بينتهي الليل بمجرد مجيء الشمس والليل إذا يغشى أي يغطي فكأن زي ما في تنوع بين الليل والنهار وتنوع بين الذكر والأنثى كذلك في تنوع بين الحق والباطل والخير والشر وفي ناس أهل حق وفي ناس أهل باطل تنوع الليل والنهار والذكر والأنثى ده إجباري ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسير ذلك تنوع الأهل الباطل والحق انت ربنا أعطاك القدرة بتوفيق منه سبحانه وتعالى أو بخذلان منه انه يسير في مسير اهل الحق او اهل الباطل زي لما ربنا قال عن الاختلاف في الحق والباطل جاب افعال الانسان قال ايه فاما من اعطى انت اللي بتختار تمشي في الطريق ده والتاني واما من بخل واستغنى والعياذ بالله اقسم الله عز وجل هنا بالليل ليه المقدمه بالليل ليه لان قلنا جو نزول الصوره ده مهم جدا عشان تفهم الصوره واحنا قلنا الصوره اللي كان الصحابه محتاجينها وكانت بتأثر فيه وما بتأثرش فينا ليه لأن احنا مش عايشين جو نزول السورة السورة نزلت في جو مليء بالاستوعاف جو لو حد في الوقت ده قال ان الإسلام هينتشر المنافقين بيعتبروا ده جنون ينتشر ازاي ده احنا في قمة الاستوعاف ان في الوقت ده حد يقول الإسلام هيبقى دين عالمي ممكن المنافقين يعتبروا ده جنون ازاي يعني في هذه الأوقات في أعمال مهمة لازم نعملها هي دي اللي هتيجي معانا في الصورة الأوقات اللي منتشر فيها الظلام وقلة في أهل الحق وقلة في الاستبصار من الناس نعمل إيه واقع أشبه بالذي نعيشه هتيجي توجيهات في الصورة تعمل إيه عشان توفق وتهدى في هذا الوقت اللي انتشر فيه الظلام اللي الليل فيه بيغشى ذاك الكافر سمي كافر الكافر لغة هو ايه كافر المزارع اللي بيجيب البذرة ويغطيها بالتراب فبيغطي البذرة بيكفرها يعني بيضعها في التراب فالكفر هو عبارة عن ايه عن تغطية لنور الفطرة ولنور القرآن تغطية مجرد ان هو لذلك لما ربنا قال في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ايه من زكاها دور الإنسان مع النفس أنه يجاهد أنه يزكي طب اللي عايز والعياذ بالله طريق الضلال يعمل إيه وقد خاب من دساها دساها يعني إيه غطاها نفس فكرة الكافر يعني مجرد أنك تغطي نفسك وتبعد نفسك عن نور القرآن ونور الوعظ ونور الإيمان اعرف أنك كده بتضيع نفسك غيابك عن بيئات الإيمان وعن لحظات الوعظ وعن سماع القرآن ده كفيل ان نفسك تكون نفس امارة بالسوء لكن عشان نفسك تزكو لابد من مجاهدة قد افلح من زكاها بذل مجهود ان نفسه تتزكى تعب عشان نفسه تتزكى انما اللي ضيع نفسه مجرد انه منع نفسه منع نفسه من سماع الخير فحبس نفسه فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشب الأرض منع نفسه أن هي تتلقى أي خير فالذي حبست هرة التي حبست هرة المرأة التي حبست هرة عوقبت في جهنم امال اللي بيحبس نفسه وبيظلم نفسه وبيبعد نفسه عن سماع الخير والقرآن والوعظ ده يتعمل في إيه ده ظالم والعياذ بالله أقسم الله عز وجل معنا في السورة والليل إذا يغشى بيغطي الليل بيجي يغطي والنهار إذا تجلى مهما طال الليل هيظهر النهار فالسورة لما نزلت كانت بشرى مهما انتشر الكفر واستكبر أهل الباطل اعلموا أن النهار سيأتي بل سيتجلى وينتشر فكانت بشرى بانتشار الإسلام بالرغم من وقت الاستضعاف والليل إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فلما قالوا من معاني الليل والنهار والذكر والأنثى وكأن الذكر والأنثى أشبه بالليل والنهار الذكر أشبه بالنهار والأنثى أشبه بالليل والذكر فيه الظهور والانتشار والقوة والليل فيه السكون والهدوء والطمأنينة وإن المفروض المرأة تبقى إيه هي أشبه بفترة الس- المفروض يعني السكون والهدوء والطمأنينة والراحة والسكن وربنا قال وجعلنا الليل لباسا غطاء ساتر كذلك المرأة فبعض العلماء حاول يبحث عن متشابهات بين النهار والذكر والليل والأنثى وان التنوع اللي ربنا جعله بين الليل والنهار والتنوع في تكامل زي ما انت محتاج النهار عشان تشتغل ومحتاج الليل عشان تستريح الذكر بيحتاج للأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر فالأنثى تحتاج إلى مجهود الذكر والبذل والقوة والذكر يحتاج إلى الراحة والسكينة والطمأنينة عند الإيه؟ عند الأنثى زي ما الإنسان بيحتاج للنهار وبيحتاج لليل ففي تكامل إذا في تنوع في الكون يؤدي إلى نفع وفي اختلاف سنة لاختلاف سنة كذلك في اختلاف في الخير والشر هيفضل موجود إلى يوم القيامة ولا يزالون مختلفين زي ما بنكرر دايما فكرة التصالح الأبدي بين الحق والباطل فكرة وهمية صراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة مستمر لن ت- لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود صراع مستمر إلى يوم القيامة لن يتوقف والجهاد ماض إلى يوم القيامة فاللي بيعتقد إن هيحصل قعدة صلح بين الحق والباطل هذا وهم ده ممكن أهل الباطل يضحكوا على بعض أهل الحق بالكلام ده والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى الماء ديت يعني إيه بعض العلماء قال وما خلق أي والذي خلق الذكر والأنثى زي قول الله عز وجل نفس الخلاف اللي اتقال والسماء وما بناها أي والسماء والذي بناها والأرض وما طحاها والأرض والذي أي والله الذي طحاها فقيل معنى قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى وبعض العلماء قال ما هنا بيسموها ما مصدرية يعني ايه مصدرية يعني هي والفعل اللي بعدها بتبقى اسم مصدر فيبقى معنى الآية وخلق الذكر والأنثى يقسم الله عز وجل بقدرته على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد رغم ان هو المني والماء واحد والبداية واحدة ونطفة لكن سبحانه قادر ان يجعل منه الذكر والأنثى فكذلك إيه، زي ما ربنا برضو قال إيه، ان الارض بتتلقى ماء واحد يسقى بماء واحد لكن يفضل بعضها على بعض في الاكل فكذلك الناس ممكن تستمع للقرآن لكن النتيجة مختلفة فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ان الناس تجاه تلقي القرآن مختلفة نفس التعبير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت العشب والكلام الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء وكان منها قيعان يبقى أنواع الناس لتلقي القرآن مختلفين منها اللي بينبت العشب والكلى كثير ومنها أجادب مجرد بتحفظ بدون ط- يعني إنتاج أو فهم أو ابتكار ومنها التي لا تحفظ ولا تفهم وما خلق الذكر والأنثى ثم قال الله عز وجل يؤكد إن سعيكم لشتى يؤكد هذه الحقيقة الناس هتفضل مختلفة هيفضل في صراع في أمر عجيب قوي الواحد بدأ يسمعه الفترة دي إيه، من دعاة الضلالة إن بيستدلوا على من إيه، إن الاختلاف سنة كونية وإن الاختلاف مستمر ليوم قيامة بيستدلوا بده على أننا نترك المحاج عن الحق ونترك الجهاد ونترك الدعوة يقول لك ما تدعوش بقى ما هو ربنا أراد كده بيستدلوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية في معنى إن ربنا أراد شيء كونا ما ينفعش تقول ما ربنا أراد كذا كونا يبقى أنا شرعا ما ينفعش أعمله ما ينفعش يعني هل الله عز وجل أراد كونا بقاء إبليس أو ما أنا شرعا ما استعذش بالله من الشيطان الرجيم لا ربنا أراد كونا إن إبليس يفضل موجود ولما قال له انظرني قال انك من المنظرين هل معنى كده ان انا صاحبه بقى اقول ما خلاص ما ربنا اللي سايبه خلاص نبقى اصحابه واسمع كلام ما ربنا اللي سايبه ان تستدل بالاراده الكونيه والاراده الشرعيه ده ضلال فتجد ان بعض الدعاة الان دعاة الضلالة سماهم وسلم على ابواب جهنم بيقولوا ان لا الاختلاف ده امر ربنا اراده وما ينفعش ان انت تدعو لدين الحق بتاعك لان لو كان ربنا اراد ان هو دين واحد كان عمل دين واحد وطالما ربنا نوع يبقى نسيب الموضوع متنوع ومحدش يدعو للدين بتاعه ولا يجاهد لاجل الدين بتاعه ده طبعا هدم لأسس عظيمة في هذا الدين الشاهد قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى إثبات إن إحنا مختلفين لا يعني بإقرار أهل الباطل على باطلهم ده بالعكس ده يدل إن أهل الحق محتاجين يبذلوا مجهود أكتر خد بالك من تعبير إن سعيكم أهل الباطل بيسعوا إذا لابد من أهل الحق أن يسعوا السعي بذل مجهود قال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم اللي هم مين إنهم أهل الباطل فإنهم يألمون كما تألمون إذا كنت أنت بتتعب وزعلان يعني أنك أنت بتتعب عشان الدين هو بيتعب عشان الباطل أنت زعلان عشان هو هو بيتعب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون الفارق بيننا وبينهم إيه وترجون من الله ما لا يرجون إياك أن تضيع هذا الرجاء فيبقى العناء يعني بدل ما نستوي مع بعض في الألم الفرق بين الألم بتاعنا وبتاعهم ان احنا عندنا إخلاص أهل الإيمان يعني اللي بي- اللي بينصروا الحق يرجون من الله الجنة يرجون الثواب يرجون النجاة من النار يتمنون ويرجون ذلك من الله عز وجل فالفارق في الرجاء الشاهد إن سعيكم لشتى شتى اختلاف عظيم تفرق شتى جمع شتيت تفرق وأكد الله عز وجل إن زي ما في- في ليل ونهار وزي ما في ذكر وأنثى كذلك في حق وباطل باطل وهيظل اختلاف وكما أن الليل والنهار والذكر والأنثى مستمر إلى يوم القيامة كذلك الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة الليل والنهار مش انت اللي اخترته والذكر والأنثى مش انت اللي اخترته طريق الحق والباطل تمشي فيهم ازاي ربنا بيبين لك بقى فأما من وأما من يعني الليل والنهار مش انت اللي بتختاره مش انت اللي بتمشيه الذكر والانثى مش انت اللي بتختاره لكن طريق الحق والباطل ربنا بيقول لك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر نبدا بالاول احنا قلنا توقيت نزول السوره في بدايات الاسلام انتشار الكفر الليل اذا يغشى الليل مغطي يعني الكفر منتشر في استضعاف فربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه اللحظات يعظم الأجر ويعظم البذل لابد أن تعطي زي ما قلنا في قول الله عز وجل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في أوقات البلاء لازم تبذل ورقة بن نوفل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي قال ليتني أكون فيها جزعا أي شابا حين يخرجك قومك تمنى ورقة أن يكون شابا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم إمتى في أشد أوقات الاستضعاف وهو لحظة الإخراج إخراجهم من مكة في هذه اللحظة تمنى أن يكون شابا ما قالش ليتني أكون فيها جزعا حينما تنتصر وتملك العالم لا تمنى انه ينصر الدين امتى في وقت الاستضعاف لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اللي بيبذل في وقت الاستضعاف اللي بيبذل في اوقات المسغبه كما ان الاجر يعظم في الاطعام في اوقات المسغبه اي في اوقات المجاعه كذلك يعظم الاجر حينما تعطي وتبذل للدين في اوقات الاستضعاف فأما من أعطى إذا أنت أحيانا بتعتقد أن الحل في أوقات الاستضعاف أنك تسكت أو أنك ما تعملش حاجة لا لازم في عطاء أيا كان نوع العطاء أيا كان النوع على حسب المواقف لكن الحل في الأزمات البذل عشان نخرج من مرحلة الاستضعاف يعني لما تقعد تفكر كده ازاي مجتمع مكة مضيق عليه ازاي ينتقل في مراحل معينة من مرحلة سرية لمرحلة جهرية للصلاة عند الكعبة ان هم يتجمعوا كل نقلة من النقلات دي في بذل يعني ان واحد يروح يجهر بالقرآن عند الكعبة فتقطع اذنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عند الكعبة فيضع عليه صلى الجزور ان ابو بكر الصديق يذهب ويجهر وينقذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه حتى لا يعني لا يظهر وجهه من قفاه رضي الله عنه ال- البذل ده هو اللي عمل النقلة كل نقلة في الدين عايزة بذل عشان تنتقل من مرحلة لمرحلة لازم في بذل كان آه، كنت بسمع أحد الأسرى الفلسطينيين اللي ربنا من عليهم وتحرر من سج- من سجون اليهود فبيحكي بيحكي مقاسي فالشاهد من الحاجات اللي بيحكيها بيقول كانوا مانعين ان احنا نتقابل في السجون اي لقاء او تجمع عابر ممنوع فبيقول احنا كده ايقنا ان احنا هنهلك احنا كنا بنتصبر بحاجتين بالقرآن وبالتجمع فقالوا احنا اضراب ومشاكل وعملوا مشاكل في السجون المهم قالوا يا هنموت يا هنتقابل وضغطوا فترة طويلة وفعلا الناس ماتت لغاية لما إدارة السجون وافقت ان يتم بينهم لقاءات وصلوا الجمعة وبدأوا يعملوا دروس ويلتقوا النقلة دي كانت عايزة بذل كل نقلة في حياتك انك انت لسه في بداية التزامك عشان تبدأ تنقل نقلة عايزة بذل لذلك لما طالوت بيقول ايه فلما فاصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله ايه مبتليكم بنهر لما فصل بيهم اما بتحب تنقل من م- من مرحله مرحله في ابتلاء فلما فصل طالوت قال ان الله مبتليكم بنهر النقله دي فيها ابتلاء هتعدي الابتلاء ده هتنقل انت في مراحل التزامك كده زي ما مراحل الامه كده ومراحل الدعوه كده ومراحل الدوله كده مراحل النفس كده انت عشان تنقل لازم تبذل في واحد يقول لك انا ملتزم زي ما انا بقالي 10 سنين ما بينقلش ما بينقلش لا في عبادة ولا ولا في دعوة ولا أمر معروف نهي عن منكر ولا في علم مفيش نقلات ولا بذل خير ولا أخلاق لأن مفيش بذل فقال الله عز وجل فأما من أعطى العطاء هنا مش مجرد عطاء مادي مش مجرد مال وإن كان المال مهم جدا في أوقات الاستضعاف دعوة تحتاج إلى مال فأما من أعطى وإيه واتقى طب ايه بقى هنا والتقى ديت اثناء البذل سواء للنفس او لنصرة الدين اثناء البذل ممكن تعمل حاجات حرام في النص لكن لا لازم تاخد بالك لو انت بتبذل تتجنب الحرام حتى لو هم اهل الباطل بيعملوا معاك حاجات حرام ولا ولا يطيعون الله فيك انت اطع الله عز وجل فيهم وانت بتبذل تجنب الحرام ما تخليش بذلك يخليك تطغى لذلك ال- ال- ال- الوقوف دايما في في النص ده صعب جدا زي ما في ختام سورة هود في قول الله عز وجل آه، اللي هي ولا تطغوا أولها إيه آه، لا مش بعدها ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا بالنار أول الآية فاستقم كما أمرت إن الاستقامة إنك تسير على الطريق فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الاستقامة ما بين حاجتين قال له فاستقم كما أمرت بعد كده قال له نهيين قال له إيه ولا تطغوا واللي بعدها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تطغوا أي لا تطغى على الذين ظلموا يعني ما تطغاش عليهم ما تعاملهمش بشيء لم يأمرك الله عز وجل به وفي نفس الوقت ما تركنش إليه يعني دايما إن بعض الناس يعتقد ان هي حل من اتنين يا اما اطغى على الظالمين يا اما ابقى قاعد معاهم ومبسوط منهم وب- ومقدر افعالهم وعايش معاهم لا انت في النص فاستقم كما امرت ومن انت معك ولا تطغوا ولا تركن فكذلك هنا فاما من اعطى واتقى وقيل اعطى واتقى بمعنى اعطى ويخاف الا يتقبل منه متقي خايف مش بيمن بالعطاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة فأعطى ده بالبذل بالعمل واتقى بالقلب وقيل أعطى واتقى الشرك اتقى الشرك سواء الشرك الأكبر أو الأصغر اتقى الرياء إذا من جمال أح- القرآن إنه بيسيب الألفاظ مفتوحة ما قالش أعطى إيه واتقى إيه فده يدي مساحة أعطى وكأن كلمة أعطى من غير مفعول به وكأنه أعطى كل ما يملك في الوقت ده في أوقات الاستضعاف ما, بت... ما بتسألش قد إيه أنت بتدي زي أبو بكر الصديق كده في أوقات الاستضعاف ك- لذلك سورة جمهور المفسرين إن الآيات اللي جاية دي كلها نزلت فيه في أوقات الاستضعاف أنت تبذل لذلك ربنا في أول ما أنزل على نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه ولا تمنن تستكثر مش هينفع من الأول تستكثر اللي بتقدمه لأنك هتقدم كتير أنت في الأول في أوقات الاستضعاف ستقدم كثيرا فده حال اللي الذي يريده أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني ايه وصدق بالحسنى احنا بنقول ان الاعمال دي لما بتعملها في اوقات الاستضعاف الدنيا بتنور بعد ما كان ليل اذا يخشى بيبقى ايه والنهار اذا تجلى يعني الصوره دي بتحل لك ازمه انك تبقى في وقت حاسس ان الدنيا ضلمه مش عارف تعمل ايه مش فاهم تمشي ازاي فالصوره جابت لك حلول تعملها ومتلخصه في حلين الآية الأولانية اللي بتحلها لك أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى والآية الثانية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ملخص السورة بالبذل وبالإخلاص يتبين لك الحق والخلاص ده ملخص تخرج من الأزمة ذلك ربنا قال بالرغم من وجود الليل إذا يخشى ربنا قال في نفس السورة اللي قال فيها والليل إذا يخشى قال فيها إيه إن علينا للهدى يجب على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا إن علينا للهدى أي لبيان الحق والهدى مهما كانت الدنيا ضلمة ربنا هيعرفك تعمل إيه مهما كانت الأمور مختلطة الصادق ربنا يوفقه أن يصل إلى الحق حدش يقول أصلا أعمل إيه وما عدتش عارف الحق من الباطل لا بس عشان تعرف لازم تبذل ولازم إخلاص مش هينفع تفضل قاعد تقول أنا مش عارف أعمل إيه لا عايز تعرف تقرب قرب شبر يظهر لك الباع تسير في الباع يتبين لك الطريق فتهرول انت بتستغرب احيانا ناس ناس في وسط واقع انتكاس وظلام واستضعاف وحزن ويأس تلاقي ناس بتجري في الطريق الى الله ازاي بتهرول في الطريق الى الله لان هو قطع المراحل الاولى نحن نريد معاملة الهرولة ولا نقدم إلا الأشبار ربنا ب... من تقرب إليه شبرا تقربت إليه إيه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة كلمة أتيته هرولة مهما تقف اللغة عاجزة عن التعبير يعني إيه أتيته هرولة دي احنا عايزين معاملة الهرولة من ربنا ولا نقدم إلا الأشبار بل أقل من الأشبار فالخروج من حالة الليل إذا أخشى دي عايزة أعطى واتقى وصدق بالحسنى قالوا صدق بالحسنى الحسنى قيل الجنة وقيل لا إله إلا الله وقيل من المعاني الجميلة قوي اللي ذكرها ابن عباس ورجحها الإمام الطبري قال الحسنى أي أن الله سيخلف عليه وستكون وسيكون مآل الدين إلى الحالة الحسنى يعني ايه يعني بيعمل للدين في وقت الاستضعاف وممكن ان الدين هينتصر رأى ذلك او لم يره يعني في بداية ال- الاسلام في الاستضعاف هم ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل هم قاعدين في مكة مش عارفين ايه اللي هيحصل قلة استضعاف تقتل امرأة تطعن في فرجها وتموت ولا يستطيع احد ان يأخذ بحقها خلف واقع في مكة الواقع ده انت معاك مثلا جزء من المال تبذل كل ما تملك لنصرة الدين وأنت موقن أنه سينتصر إزاي ما عرفش ذلك كان أبو بكر الصديق يأخذ ماله ويذهب ويعتق العبيد فكان ينتقي الضعفاء والنساء والمساكين بعض الروايات اللي ذكرها الإمام الطبري وغيره فوالده بيقول له اعتق الأقوياء اللي ينفعوك ويبقوا سند ليك فقال إنما أبتغي وجه الله أو لما قال له حتى يكون لك ظهير قال إنما الظهير أبغي هو أنا عارف هو الظهير مش من الناس ودي هنتكلم عليها في مسألة الإخلاص في البذل في أوقات الاستضعاف فسيدنا أبو بكر يوقن صديق مبالغة من الصدق صديق يوقن أن الدين سينتشر انت لما بتيجي تقرا الكلام ده في السيرة انت عارف نهاية الكتاب عارف نهاية السيرة ان بقى الاسلام انتشر و- والفتوحات و- هو ما كانش ما يعرفش هو ما شافهاش قبل كده هو يبذل ولم يرى ذلك لكنه يوقن فكلمة وصدق بالحسنى من معانيها يوقن بمردود ذلك عارف ان مفيش حاجة تضيع عند ربنا عارف ان الكلمة الامر معروف والنهي عن المنكر ما بتضيعش عارف ان البذل مع ربنا ما بيضيعش عارف ان الجنيه ما بيضيعش ان الدينار والدرهم اللي بيبذلهم في سبيل الله ما بيضيعش هي دي وصدق بالحسنى ان الله يخلف عليه في الدنيا وفي الاخره يوقن بذلك اذا في اوقات الليل اذا يخشى في اوقات الاستضعاف وانتشار الظلام والظلم وانتشار الكفر والضلال لازم تبذل ولازم تخاف واتقى ولازم تبقى موقن زي ما قلنا في سورة ياسين أول حاجة ياسين والقرآن الحكيم أول بداية أنك أنت تصدق إنك لمن المرسلين في أوقات الليل إذا يخشى لازم تبقى أنت موقن وأنت بتبذل ما تحسش أنك بتنصر قضية خسرانة لذلك المنافقين لما بيصيبهم سيئة بيقولوا إيه زي في سورة التوبة قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون بيعملوا ايه يقول لك انا كنت عامل حسابي اشبه كمثال اشبهه لكم كان مثلا المفروض احنا نركب في سفينه الاسلام فبتجيب كل اللي معاك وتركب في سفينه الاسلام المنافق يعمل ايه يسيب حبل كده مربوط بال يقول لك لا انا ما اضمنش السفينه دي هتكمل ولا تفهم اول لما يحصل مشكله وابتلاء ولازم هيحصل ابتلاءات في الطريق المنافق ايه بسرعة رامي ال- القارب بتاعه الصغير وراجع اه انا كنت عامل حسابي انا اصلا من الاول وما كنتش مطمن هي دي واذا اظلم عليهم قاموا الابتلاءات دي بتحصل عشان الاشكال دي تنط ربنا يثبتها عشان المنافقين يظهروا ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب والعياذ بالله نسال الله السلامه والثبات والثبات بكرر الثبات مش عضلات ولا فهم يعني افتقار فتوفيق منه سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يوقن أن العاقبة هي الحسنى سواء في الدنيا للمؤمنين سواء في القبر سواء في الجنة وقيل صدق بالحسنى صدق أن هذه الأعمال هي أحسن الأعمال يعني موقن بأعمال الدين مش بيشتغل في الدين وشايف ان اهل الباطل هم افضل وان يعني الدين بقى ما عادش يصلح للزمان ده لا هو يوقن ان هذا الدين هو احسن ال- ما يفعل مراد الله عز وجل هو افضل الاعمال سبحانه وتعالى مراده سبحانه وتعالى افضل الاعمال اللي تعملها فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره شوف بقى في وسط الليل إذا يخشى تيجي كلمة التيسير اللي كلنا بندور عليها اللي احنا حاسين بعند في حياتنا عايز تبحث عن التيسير ابذل فسنيسره لليسرى قيل اليسرى أيضا من معانيها الجنة قيل اليسرى يعني ربنا هيسر لك الأعمال الصالحة عايز الأعمال الصالحة تتيسر لك جاهد في الأول نفس حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ال- الإنسان لما بيعمل أعمال صالحة الأعمال الصالحة بتسهل عليه لما بيجاهد نفسه على قيام الليل فترة بيبقى قيام الليل عليه سهل لما بيجاهد نفسه على صلاة الجماعة يبقى سهل لما بتسيب عمل فترة طويلة تيجي ترجع له تلاقيه صعب اللي بيسيب القيام فترة يجي يرجع للقيام يلاقيه صعب اللي بيسيب الدعوة فترة يجي يرجع للدعوة يلاقيها صعبة يحس انه جبل عشان يقول كلمتين او عشان يقوم يصلي لانه ابتعد فتره عايز الامور تبقى متيسره ابذل اعطى واتقى خليك موقن وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى كان كان متوقع ربنا يقول فسني- فسنيسر اليسرى له لا هو كأن تركيبته هتتغير كأن هيحصل فيه تغيير في خلقته ليتناسب مع الأعمال الصالحة يعني شوف زي ما ربنا قال على القرآن إن نشأة الليل أشد وطئا وطئا يعني القرآن ينزل ليطأ القلب فكأن القلب لما ينزل على القرآن القلب بيتغير تشكيلته وتركيبه بيتغير القرآن بيعمل تغيير في الإنسان فكذلك لما تعطي وتبذل في وقت الناس كلها محتاجة وتتقي الله عز وجل وتكون موقن ان ربنا هيخلف عليك وموقن بلا اله الا الله ومؤمن بما تفعل هي انت هتتيسر تفاجأ ان قيام الليل بقى عليك سهل تفاجأ ان الدعوة بقت سهلة تفاجأ ان انت اتغيرت انت اصبحت انت اللي متغير فسنيسره مش فسنيسر الطريق له يعني ربنا ما قالش هنخلي الطريق سهل عشانه قال هنخليه هو يبقى سهل انه يمشي في الطريق عارف انت معاك عربية صغيرة مهكعة بايظة وطريق صعب او الطريق مش عارف تمشي فيه فيا اما سهل لك الطريق يا اما غير لك العربية فهنا ربنا قال فسنيسره والطريق اصلا سهل اليسرى طريق الاعمال الصالحة اصلا متناسب مع الفطرة اساسا لكن انت اللي غيرت وبدلت فسنيسره لليسر لذلك لما اتكلم عن الاعمال السيئه سماها ايه العسره لان الاعمال الفاسده فاليسرى هي الاعمال الصالحه التي تؤدي لليسر في الدنيا ولليسر في القبر واليوم القيامه وفي الجنه يبقى اليسرى امر ممتد وده من جمال القران انه ذكر الصفه زي الحسنى واليسرى وايه الموصوف مش موجود عشان يدي معاني كتير ولا يخلق على كثرة الرد إلى يوم القيامة والقرآن معطاء إلى يوم القيامة فهنا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر فجأة حياته بعد ما كان في الأول بيشتكي ومش عارف أعمل إيه وكلمة شتى أنت لما تدخل الصورة تاني كده نبدأ الصورة من الأول والليل إذا يغشى ليل منتشر والنهار إذا تجلى كلنا بنحلم باللحظة دي لحظة تجلي النور وانتشار الحق بعدين ربنا بيقول ان سعيكم لشتى لما تشوف كلمه شتى تقول امشي فين طرق كتير جدا وعلى الله قصد السبيل اي الله عز وجل عليه ان يبين اوجب على نفسه تكرما ان يبين لنا ومنها جائر سوره النحل على الله قصد السبيل ومنها جائر اي ومن السبل جائر ضال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل فلما تشوف ان سعيكم لشتى تخاف انك تتوه وتضل فربنا بيقول لك ابذل جاهد تحرى الحق في الاخر مع الاخلاص هتوفق فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل يقول لك لا يا عم انا محتاج والوقت وقت صدعاء في وقت مجاعة انا عيني الفلوس اللي معايا وافرض الدين ما انتصرش افرض ال- القضية اللي انا بحارب عشانها ما نجحتش افرض الاسلام ما انتشرش هنحارب ليه عشان قضية ده اللي داخل شاكك فيبخل اهل الباطل لما كانوا بيثقوا في حاجة زي يعملوا مثلا سفينة ع- عظيمة باخرة عظيمة او او مثلا صاروخ عظيم عايزين يعملوه تلاقيهم بيضعوا فيه أ- يعني اغلى ما يملكون يقول لك ما مش هت... لا يمكن تقع لا يمكن تنهار الإنسان كل ما بيثق في شيء بيضع فيه أغلى ما يملك لما تثق في طريق الالتزام تضع فيه أغلى ما تملك من عمرك ووقتك ومالك لأنك واثق في الطريق ده واثق إن ده اللي هيوصلك فتضع فيه أغلى ما تملك في هذا الطريق ما بتستخسرش تقولش لا يا عم العمر هم كام يوم يا يتحطوا هنا يا يتحطوا هنا لا أنا أضع أغلى ما أملك في الطريق لأني أثق في هذا الطريق يبقى على قدر يقينك في طريقك وعلى قدر بذلك ال- الأذان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أما من بخل عايز يحافظ على اللي معاه لأنه مش موقن ولذلك ربنا قال وكذب بالحسنى هو يكذب إن الحالة ستتحسن يكذب إن حالة الإسلام ستتحسن يكذب بالجنة بالحسنى يكذب إن عاقبة هذا الطريق هي الحسنى يكذب بذلك فلا يبذل يقول لك أبذل ليه خلاص أنا أبخل أحافظ على اللي معايا ينفعني الوقت وما من باخل طب ما أنت محتاج ربنا محتاج إزاي ما أنت لازم تعطي عشان تنال توفيق من الله هو يستغني بما معه من أسباب يقول لك مش محتاج ربنا وكل ما الإنسان البعيد عن ربنا سواء كافر أو ضال بي- بيتمكن من الأسباب كل ما بتزيد هذه الأسباب بعدا عن الله فيستغني بها ومن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول لما علم ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يطغى إنه بيستغنى فإن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يكذب إن ربنا هيخلف عليه شايف إن الحاجة دي شايف إن الخير هيترمى في البحر والخير ما بيترماش في البحر كان عند ربنا سبحانه وتعالى لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا فسنيسره للعسرة آية صعبة قوي تخيل لما ربنا يسهل لك طريق المعاصي لما المعاصي تجيلك سهلة طريق المعاصي العسرة سواء كانت جهنم والعياذ بالله لأنها عسيرة أو يوم القيامة عسير أو المعاصي التي ستؤدي إلى ذلك ربنا سماها عسرة بالرغم من الطريق عسير ربنا خلى تركيبته سهلة مع الطريق العسير ده فقال فسنيسره للعسر ربنا ما قالش هخلي طريق المعاصي سهلة عشانه قال هخليه هو يسهل السير يسهل عليه السير في طريق المعصية فتجد إنسان يتجشم يعني ويبذل ويتكلف مجهود ضخم جدا لفعل معصية صغيرة ويستصعب جدا انه يعمل طاعة بسيطة يعني ممكن يبذل عشان ينزل مثلا شاب مثلا عشان ينزل يقابل واحد في الجامعة يصحى متنج... هو نايم اصلا متأخر ويصحى بالعافية وعبال ما يقوم ويتظبط ويلاقي البرفان خلص والجل خلص ينزل ومتنكد والتاكسي يرخم عليه وعبال ما... والظهر يأذن ممكن يدخل يصلي لا يك- صعب يقول لك لسه هدخل ومش عارف ايه يحس بثقل ف بي- بي- يتسهل ع- يتسهل ان هو يبذل للمعصيه والعياذ بالله بيتغير يا جماعه لازم نعرف ان الانسان ما بيفضلش زي ما هو بيتغير زي ما ربنا قال في السوره اللي قبلها كل نفس بداخلها فجور او تقوى ظهور ده في الاعمال الانسان لو ساب نفسه بيفسد مش حاجه اسمها انا كويس وهفضل طول عمري كويس لا الانسان بيتغير قال الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين شوف بعد ما كان فين بقى فين كان من الغاوين وقاتل مئة مفسد في الارض تاب وآب إلى الله عز وجل وحرك الله له الأرض وأنزل له الملائكة الإنسان ممكن يتغير قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أق- أقرب إلى أحدكم من شراك نعله بس خد بالك والنار مثل ذلك يعني ممكن تبقى كده أو كده في لحظة ربنا يعافينا نسأل الله حسن الخاتمة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللي معاه فلوس أو معاه أسباب ومعتقد إن هي هتمنعه من ربنا وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى يعني سقط سواء سقط في مشكلة في الدنيا أو سقط في القبر أو سقط في جهنم من على شفير جهنم ووقع في جهنم أو وقع من على الصراط كل ده تردي وسقوط ومهالك وهو بيقع عايز يمسك في حاجة فمعتقد ان الفلوس هتنفعه فربنا بيقول له الفلوس مش هتعمل لك حاجة وما يغني عنه ماله إذا إيه إذا طلب وهو مشهد كده السقوط والفلوس ما بتنفعوش عمال يشد في الفلوس يفاجئ ان هي بتتقطع ما بتعملش حاجة وبتتحرق فيسقط وما يغني عنه ماله إذا تردى ثم يقول الله عز وجل بالرغم من انتشار الليل وبالرغم من وجود الظلام وبالرغم من انتشار الكفر إن علينا للهدى الله عز وجل علينا الهدى أي علينا بيان الهدى مش الهداية إيه، يبقى إجباري لا أنت بتختار وبتوفيق منه سبحانه وتعالى لكن قال إن علينا للهدى البيان يعني كل واحد وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا هيبين لك يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزقهم يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس أي بيان الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزقهم فمن الناس من يشكر على الرزق ومن الناس من يقبل الهداية ويهتدي ومن الناس من يكفر بالنعمة ومن الناس من يصد الهداية ولا يرغب فيها زي ما الناس بتتعامل مع النعمة كده في ناس بتتعامل مع مع النور اللي بيوصل لها كده في ناس بتصم الأذان وبتستغشي بالثياب أمام النور الهدى في ناس بتفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرح بذلك إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يملك سبحانه وتعالى الآخرة فيفعل ما يشاء فيها ويملك الدنيا فيفعل ما يشاء فيها عشان ما تجيش تقول طب ما في ناس كفار في في الدنيا ومعاهم الدنيا وفي ناس مسلمين ومع ده بترتيب وبحكمة من ربنا سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا دي ليها سنن تانية من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد دي سنن في عطاءات الدنيا وكذلك في سنن في الآخرة ثم يقول الله عز وجل في ختام السورة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى لازم في أوقات الاستعارة دي تتذكر النار وإنك بتبذل في الوقت ده عشان تنجو من النار اللي بيبذل عشان التمكين بس وبينسى قضية الدار الآخرة بيحبط وبييأس لأنه يقول لك يا لسه بدري وانا اللي انا بعمله ده ايه ودرس ده هيعمل ايه والكلمه دي هتعمل ايه والركعه دي هتعمل ايه وحفظ القران ده مالوش وهيعمل ايه التفكير بالطريقه دي غلط لا انت بت- بتعمل اولا عشان تنجو من النار وياتي الله عز وجل بالتمكين ده مش معناه انك ما تخططش وتفكر لكن معناه انك ما تخليش كل تفكيرك فقط في ذلك والا مش هتبذل انك هتحقر من اعمال صالحه كثيره فأنذرتكم نارا ترضى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المسجد ويقول أنذرتكم النار يكررها حتى يسمعها الرجل في السوق يبقى الراجل بره ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول أنذرتكم النار بصوت عال حتى يسقط رداء رداءه صلى الله عليه وسلم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى هنا بعض العلماء قال الصلي ان يكون والعياذ بالله في قاع جهنم لان الصلي الشاه ان هي تدفن في الحاجة فبعض العلماء هنا قال ان عصاة المؤمنين لن يصلوا الى القاع هيتعذبوا بجزء من النار في الاعلى نسأل الله السلامة وان ندخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب والكفار والمنافقين هيكونوا في الدرك الاسفل هيصلوا جهنم لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وأعرض وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى خد بالك لما ربنا قال على النار قال لا يصلاها هو اللي هي ايه يدخلها بأعماله لما اتكلم عن الجنة قال ايه ما قالش وسيتجنبها قال ايه وسيجنبها ربنا اللي هيجنبه ك- يعني كأن دخول النار بالعدل ودخول الجنة بالفضل ما قالش وسيتجنبه يعني هو هيجاهد عشان يتجنب قال وسيجنبها الأتقى طب ويتجنب النار ازاي هتجنب النار ازاي لازم تبذل الذي يؤتي ماله يتزكى وكأن النفس الخبيثة تدخل النار والنفس الزكية التي تطهرت تدخل الجنة فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب لذلك لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن الكبر خبيث فلازم يتطهر قبل ما يدخل فاللي عايز يخش الجنة وعايز يتجنب النار لابد أن يتزكى طب التزكي ازاي بالأعمال الذي يؤتي ماله يتزكى وبيبذل ليه لماذا يبذل وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ايه يعني الآية أساسا فأبي بكر ولكل من سار على هديه يعني ايه يعني أبو بكر الصديق في وقت الاستضعاف ده ومعاه فلوس بالرغم انه مستضعف يروح يعتق هؤلاء المسلمين اللي كانوا عبيد عند الكفار مش بيعملها عشان يرد جميل ان المشركين قالوا اصل ابو بكر الصديق بيعمل كده عشان بيرد جمايل لا وما لاحد عنده من نعمه تجزى يعني ما بيعملش كده عشان يرد جمايل بيعمل كده عشان ربنا بس لما بتبقى مخلص تعمل زي سيدنا ابو بكر كده تلاقيك ممكن تختار الضعفاء حتى لو مش هيساعدوك تلاقيك بتعمل اعمال للدين حتى لو مش هتعود عليك بنفع هتلاقيك بتعلم واحد حتى مش لو لو مش هيمشي وراك حتى لو هيخالفك بس بتعلمه ما تبقى ما بتعملش سياسه الانتقاء فقط لا تلاقيك بتبذل الخير العام للناس ممكن تطعم اللي بيعاديك ممكن تبذل الخير لمن يعاديك لانك بتا- بتعمل كده ليه ابتغاء وجه ربه الاعلى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى اذا في وقت انتشار الليل عشان تنجو وتصل لازم الاخلاص ان يبقى جواك هتموت عشان ترضي ربنا يبقى اذا ملخص بالبذل وبالاخلاص ينقشع الليل ويظهر الخلاص ملخص عايز تعرف تعمل ايه في وقت الظلام انتشار الفتن انتشار الضلال لازم تبذل ولازم يبقى فيه اخلاص اخلاص ده سر بين العبد وبين الله سر حاجه كده لا يعلمها الا الله سر بين العبد وبين الله ياما ناس مخلصه لا يعلمها الا الله نسال الله الاخلاص فالاخلاص ده سر يطلع الله على قلبك فيعلم مدى اخلاصك فيعطيك على قدر إخلاصك فقال الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى المخلص عن ربه دايما المخلص ربنا بيرضيه لازم تكرما منه وتفضلا سبحانه المخلص ربنا بيرضيه ولسوف يعطيك شوف العطاء لأن هو كان إيه بيعطي السورة اللي بعدها ولسوف يعطيك ربك فترضى وهنا ربنا بيقول على المخلص ولسوف يرضى أي سوف يرضى بعطاء الله له ربنا هيديله عايز يقول لك ربنا يديك على قد نيتك أهو ده بالظبط انت على قد ما انت مخلص ونفسك تعمل حاجة للدين ونفسك تبذل ومش عارف وهتموت عشان تعمل حاجة المعاني دي ربنا اللي يعلمها دي جواك زي الراجل اللي كان عايز يروح يقاتل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما خد الغنيمة قال له مش عايزها ما على هذا تبعتك إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا وأختم بالقصة دي فأدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه اصدق الله يصدق اصدق الله يصدق ع- عايز تتضرب بسهم هنا دي مش دي مش بإيدي دي م- دي بينك وبين ربنا ما قالوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما تلبسش حاجه على رقبتك واطلع اقف في اول الجيش واقف على الحصان وقاتل وانت رافع رقبتك لفوق عشان السهم يجي ما قالوش. قال له ايه اصدق الله يصدق وجدوا بعد المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجدوا تحجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو هو اللي كان قالوا هو هو مات بسهم لم يتجاوز موضع إصبعه أصب- إصبعه في نفس المكان اللي أشار إليه ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ده الخلاصة صدق الله فصدق الله الصدق والإخلاص سر خلى السهم يسير في الهواء لا يروح لا يمين ولا شمال ويصل إلى نفس المكان ده بالايه بالصدق وبالاخلاص عايز تبقى مسدد زي ما الراجل ده اشار كده للمكان وكان مسدد موفق عايز تبقى مسدد لازم اخلاص وبذل نسال الله جل ان يستعملنا وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى وان يرزقنا حسن الخاتمه قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وأقم الصلاة.